أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أعزائي المستمعين والمشاركين في غرف البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق بيشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمر زكريا بطرس أهلا بيك وتسابونا يا اهلا وسهلا ومرحبا شرفتنا اهلا بيك بيك وبالمشاهدين والسامعين ربنا يخليك لينا أحبائي إحنا لسه بنتكلم في الزواج في الشريعة الإسلامية آه، احنا عرفنا ان ما اسمهوش الزواج بس هنسميه دلوقتي لغايه دلوقتي زواج آه، قبل ما نبتدي البرنامج قدس ابونا هيرفعنا في الصلاه آمين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الاله المحب والطيب والحنان يا من تشرق بنور معرفتك في قلوبنا نحن السائرين في درب الحياه تردنا وترجعنا الى الطريق السليم وتشرق بالنور امامنا كفنار ومنار لتعرفنا معالم الطريق الصحيح شكرا ليك من اجل عنايتك وابوتك الصالحه اسالك بركه لكل السامعين والمشاهدين لاجل الدم الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
امين آه، احبائي قبل برضو ما نخش في الموضوع بتاع الحلقه هنسمع اختبار احد العابرين من الظلمه الى النور الاخ محمد هيشاركنا باختباره وعمل المسيح في حياته آه، ادمن من فضلك تدي الاخ محمد عبد المسيح آه، الميكروفون عشان يشارك في الاختبار آه، اتفضل يا اخي محمد
شكرا جزيلا يا احمد اتفضل آه، يا اخ محمد معاك المايك
اتفضل يا اخي محمد وقول قول كل حاجه عنده مشكلة يمكن مشكلة في المايك آه، اخ محمد اتفضل المايك انت لسه مجرب المايك ان شاء الله يكون شغال معاك المايك يا اخ محمد
الو مساء الخير أيوة مساء النور.
مساء النور الو أهلا ايوه سامعينك
مساء الخير مساء النور بس علي الصوت شوية محمد من مصر اهلا بيك آه، عرفت رب من آه، آه، تقريبا 98 او آه، قبل كده كويس أوي.
آه، آه، عايز اقول ان آه، بدايه آه، الامور انا ما كنتش بدور على اديان ما كنتش آه، بفكر ان انا آه، اعرف نور من ظلمه او اي حاجه يعني من الموضوع. بالعكس انا كنت شخص بيبحث عن آه، التلذذ بال- بالدنيا والمتعه و- وكده كنت يوميا تقريبا في بار و... و... وبنات و... وحاجات كده ف جه في يوم انا بحلم نايم ف- فحلمت ب- بصوره لحد من القديسين فوق سريري و- وملامحه كانت حاده جدا مناخيره كبيره كده وصوابعه صوابعه تخينه ملامحه يعني كانت آه، ظاهره جدا و... اتح- حفظتها يعني في الحلم فوالدتي دخلت عليا بتقول لي ايه الصوره دي ايه اللي جابها فوق السرير ده فقلت لها انا اللي جبتها فتاني يوم ب- رحت ل- لصاحبي بارمان فبشرب في البار وكده فبقول له انا حلمت آه، بحد من من اللي عندكم بيلبسوا اسود وبتاع و- وصوابعه آه، كده ومناخيره وماسك عصايه و- وصليب مين ده؟ ف فقال لي شكله قام مطلع محفظه مطلع صوره ووريهاني ف طبعا ما ما كنتش متخيل ان ده حاجه حقيقيه او هيبقى حد يعني موجود قال لي ده اسمه باباكرولوس هو بيتعامل مع ناس مسلمين كتير و... وكان بيصلي ل... لناس مسلمين وكان ب... ب... بيعمل معجزات وكده بس فالامر شغلني في موضوع المعجزات وكده وال... وابتديت اسال بقى عن ال... الحياه بتاعت المسيحيه يعني يعني كان في في الوقت ده كانت العذراء بتظهر ومش عارف كان في ناس بيروحوا الموالد وبيروحوا ال... لل... للاسس يصلوا لهم مسلمين فكانت كل اسئلتي ليه احنا ما عندناش ال... ال... هذا الكم من ال... ال- الحياه يعني ليه ليه ما فيش عندنا آه، حد ممكن يظهر مثلا آه، فاطمه تظهر او آه، يعني اي حد انا مش عايز أ- يعني ما بيظهرش حد ممكن يعمل آه، شيء ي- ي- يشجع الناس و- و- ويحفز الناس ان هم آه، يعبدوا الله بفرح يعني. بس ف ابتديت ادرس و- وقريت في ال- في الاسلام عن ببحث في الاسلام عن شيء يساوي هذه الحياه يعني يكون فيها روح و- وكده ففوجئت ان حتى لما سالوه عن الروح فقال لهم هي من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا طب نسال مين ف رحت لصاحبي ده البرمان قلت له انا عايز اقعد مع حد قسيس ولا حد كده اعرف من افهم منه يعني المسيح ليه ليه حي وليه في انا حاسس ان في روح بقى عندكم انا عايز اعرف ده بتعيشوا ازاي فرحت ل- لكاهن و كان بيسالني طبعا الاسئله انت ب- في, في الاسلام عندكم بتقولوا كذا واحنا برضو بنقول آه، زيكم قريب منكم وكده فاللي هو ايه بيخفف عليا الصدام يعني فقلت له انا آه، حاسس ان في فرق وان انا لامس حياه بين ال ال الواقع المسيحي فيه حياه وفيه حركه وكده وعندنا كله ك- زي زعبة الاوثان يعني ما فيش حاجه بتتحرك ف اداني آه، كان عامل هو دراسات عن التفتيش والتوحيد في المسيحية و... وعن التجسد والفداء ف... ابتديت اقرا افهم بقى ان ان إن المسيح ده هو الخلاص وهو الطريق و... وان العالم كله وال... والناس سواء مسلمين او مسيحيين او كده آه، لا يخلص احد ولا يصلح احد انه يقف قدام الله غير بالمسيح فاداني العهد الجديد من الكتاب المقدس قريته وبعد ما قريته قال لي اقراه تاني وانت بتقراه قول له قول كده في صلاة يا رب انا محتاج اختار ومحتاج اعرفك انت وريني انت في انهي دين او انهي طريق طريقك فاخدت وقت طويل قعدت اسبوع اقول كده واستنى وقال لي قال لي يعني ربنا هيرد عليك يعني انت اعمل كده احنا مش هنقول لك الدين آه، الدين ايه اللي تختار اعمل كده وربنا هيرد عليك قعدت فتره آه، اسبوع او اكتر من اسبوع ايه يوميا اصلي واسجد ان انا آه، رب نور لي و- واعرف آه، انت فين وانا هتبعك و- و- وانا بنخلع من كل كل رداء عندي و- وبتنازل عن كل متعه من متع الدنيا ف- قصاد ان انا اعرفك يعني عرفني طريقك فبفتح ال- الانجيل العهد الجديد فلقيته بيقول لي مباشر كده انا هو الطريق والحق والحياه من يتبعني فلا يمشي في الظلمه ولا يكون له نور ف فرحت حسيت ان ان هي رساله رد سريع ورد مباشر يعني ما ابتديت بعد كده آه، اقارن بين التعليم اللي اتعلمتها وال- والامور اللي بنسمعها في الجوامع على عن النصارى واليهود وال- و- والدعاء بهلاكهم وكده الامور اللي- اللي اللي كانت آه، عامله لنا صدام مع المسيحيين ف آه، افتح الانجيل الاقي احبوا اعداءكم فتعليم جديد خالص و- وبعد تاني خالص ده مكان وده مكان فابتديت اقارن مش مش مقارنه اديان لكن بقارن بين بين حاجه حقيقيه حياه تتعايش مع الله وبين آه، مدارس في ال- في السياسه نقول في اي حاجه ف جاء في الوقت ده كان في شخص آه، برضه بي- بيحاول يدور عن الحق وكده فده كان يعرف ابن عمي فالشخص ده كان آه، عامل آه، مشكلة كبيرة يعني في البلد والبلد كلها كانوا بيحاولوا ي- بيضطهدوه كده بيحاولوا يعني يموتوه. وبعدين آه، جه فترة آه، مع الضغط عليه وكده فقال لهم أنا رجعت و- فابن عمي ده قال لي الشخص ده عنده آه، قرا كتير عنك و- وعنده فكره جامده عنك وهو رجع بقى مسلم تاني هو يقدر يفيدك و- وكده فقلت له ما اعتقدش يعني ان انا اصلا انا لمست حياه يعني انا ما قارنتش وما عملتش انا حسيت ب... ب... فين الله ف- فتبعته يعني مش فالمهم فعملوا كده لقاء وقابلت الشخص ده ف قال لي ايه مشاكلك يعني انا عايزك تبقى مسلم كويس انت ايه مشاكلك فقلت له انا شايف ان ال- الاسلام ما فيهوش حاجه غير متعه جنسيه او متعه دنيويه وسياسه وسلطه وبتاع و- وشايف ان المسيح فيه محبه وفيه عطاء وفيه آه، خلاص وفيه كل شيء مجانا يعني و... فقعدنا نتكلم في شويه حاجات في القران وفي ال- الامور المختلطه على المسلمين بينها بينها وبين في في المسيحيه مثلا وان المسيح هيجي في الاخر يصلي بالمسلمين ويم بيهم وكده فقعدت اقول له يعني اشمعنى يعني ال- ال- المسيح واشمعنى ليه محمد ما يم- ما يمش المسلمين في الصلاه وليه ليه المسيح ال- محمد هو اللي يتبع المسيح و- واتكلمنا عن الزواج في ال- في الاسلام و- وزواج المتعه اللي هو ال- ال- اللي بعد ال- الحلال اللي هم الثلاثه ف أربعة ف بعديها بقى اللي هو ما ملكت أيمانكم محمد الأزو- زوجات كتير و... قال لي كل اللي أنت بتقوله ده ليه ردود يعني أقدر أرد- أرد لك عليه وأقنعك إن الإسلام كويس لكن آه، أنا عايز أقول لك إن إحنا نصلي قلت له ما بصليش أنا فاكره بيقول لي على الإسلام يعني نصلي إسلام قلت له ما بصليش إسلام أنا بيت مسيحي فلقيته بيصلي بيقول لي يا أبانا السماوي يا رب بشكرك على محمد وبسلمه بين ايديك وهو لمسك وعرفك انا مش هقدر اعمل غير ان انا اباركه وكده. ففوجئت ان هو مؤمن وان هو عرف طريق الرب وبالتاكيد طبعا اللي عرف طريق الرب ولمس ال- الفروق الكبيره اللي بين ال- مبارك اسم الله مش هقول الظلام والنور لكن هقول بين ال- الحب وبين ال- الكره وال و- و- والايه و- يعني والجنس فانا آه، لمست في في المسيح آه، آه، ان هو روح ان هو حياه ان هو بيعطي ل- لكل اللي بيقرعوا على بابه كل اللي طالبينه بي- بيرد عليهم كل اللي اللي بيسال عنه وكل اللي بيدور عليه بيلاقوه فده ما كانش موجود ده في الاسلام ف... ف... انا بقول كده علشان كل مسلم اللي هو بي يعني بيفكر ان هو يقف على مكان خارج ذاته وي- ويدور حقيقي في في امور آه، تفيد حياته واخرته يعني ان هو ي- آه، يبص من الواجهه دي ان هو ي- يخلع رداءه ويبص على آه، الطريق والحق والحياه يبص وي- ويطلب بامانه ان إن يعرف ربنا وان هو ي- ي- يكون له نور وي- وربنا يرشده ولو يرشده على الاسلام يرشده على الاسلام يرشده على المسيحيه يعني هو ربنا مش آه، ما ما مش محدد في في مكان لكن يعرف يطلب يعرف ربنا وربنا هيوصله بس ف بعد كده انا تبعت المسيح وعايش في المسيح و... وليا عيلتي وليا حياتي وفرحان جدا بالرب نشكر الرب
بس الامور الايجابيه ال- اللي في حياتي في تغيير ال- ال- المسيحيه آه، ان ان فعلا المسيح بيتعامل معاك في كل صغيره وكبيره يعني م- مش امور عقائديه بس مش امور في معرفه آه، آه، نور من ظلم ولا ده في اصغر حاجه تهمك المسيح بيتعامل فيها و- و- وممكن حاجات انت تبقى متوقع ان هي فيها شر وفيها ازمات و- بص لاقي ايد ربنا بتتدخل وبتنقذك وبت... يعني هو صخرك خلاص هو امين هو ملجأ جميل امين
جميل بس و... واحنا بركة.
شاكرين جدا للقائكم احنا اللي متشكرين ليك ومبروك عليك الخلاص وربنا يزيدك فرح كمان وكمان في مس... في يسوع المسيح آه، د- د- انت بتعبر عن لسان حال كتير من اخواننا في الاسلام وامين كلهم يعاينوا الرب زي ما انت معاينته آه، وبنصلي ان ربنا يتعامل معاهم كل واحد حسب ما عايز وحسب ما عايز يروح ويشوف المسيح وتسابونا تقدر قدسك لو سمحت ت- تعلق لنا على الاختبار ده امين انا مبسوط او معجب وانا اول مره اسمع هذا الاختبار نعم فده شيء جميل جدا آه، شوف آه، في نقطة مهمة قوي في البداية اتكلم عليها وهي انه ما كانش بيبحث عن الاديان اي بيبحث عن اللذة والإباحية والآخر وهنا بينطبق عليه آية من آيات الكتاب المقدس اللي يقول إيه وجد للذين لم يعرفوه
نعم يعني الله صاحب مبادرة بيبادر نعم بالرؤية و... ولذلك بادر به بأن أرسل له صورة قديس معروف وهو الأنبا كيرلس في حلم وفي رؤية وكتير قوي من الأحباء بيظهر لهم الله في رؤية في حلم بحسب آه، ظروفهم واحتياجهم وما ننساش دور الصديق ولو انه كان في بار barman لكن لله شهود في كل مكان واستطاع ان هو يساعد آه، اخونا آه، وسالوا جاوبوا وبعدين وصلوا الكاهن وبعدين الكاهن اداله كتاب مقدس والاول كان بيكلمه عن الارضيه المشتركه عشان يهون عليه يعني اي
فخرم وياه هو اللي قال له لا كلمني فاداله الكتاب المقدس والكتاب المقدس زي ما قلنا الوصيه مصباح والشريعه نور نعم فبتنور طريق الانسان وفعلا استخدمه الرب في الاجابه على صلاته انا هو الطريق والحق والحياه بيقول رد سريع و- ومباشر وعمل المقارنات بين الدعاء هنا والمحبه هنا و- واللذه هنا والسيف هنا والى اخره وبعدين من ال- من اجمل واروع المفاجات الجميله قصه آه، آه، قريبه آه، اللي قعدوه وياه آه، شخص اخر يبدو آه، بيدور على الحق وبيعرف ابن عمه الشخص بقى الغريب ده اي لما قعد وياه بمسكات مفيش حاجه وبعدين اه كل حاجه لها رد ها لحد ما يشوف هو ايه بالظبط وبعدين قعد يصلي له الصلاه الايمانيه الروحيه الجميله نعم.
آه بنشكر ربنا من اجل جنود الله المخفيين امين زي ما قال آه، آه، ان هناك سبعة آلاف ركبة لم تحنى لبعض يعني في ناس كتير موجودين في الصورة عادي لكن من القلب وصل إلى معرفة آه، النعمة ومعرفة النور ودعوة لطيفة قوي منه لكل مسلم يبحث فيخلع آه، ثوب التعصب آه، ورداء آه، التزمت ويبتدي يبحث عن الحق آه، بالر- ب- ب- بقلب مخلص يعني والله راح يبشر امين وجميل قوي يقول له يا رب يا اله الاسلام لو انت هو الاله الحقيقي ثبتني في الاسلام ايوه وان ما كنتش انت الاله الحقيقي ارشدني انت فين صلاه جميله قوي حلوه أيوة.
لكل انسان يعني فيها ما فيهاش تعصب النهائي للكلام نعم وبعدين بيقرر نهائي اتبعت المسيح وعايش مع المسيح واتغيرت المسيح بيتعامل في كل صغيرة وكبيرة حي بيتعامل مع كل إنسان نعم.
والمسيح صخرة خلاصي وملجئي أيوة.
ربنا يباركك ومبروك عليك الخلاص ولو ان ذلك من سنه 98 بركه كبيره وربنا يزيدك من النعمه ويستخدمك لمجد اسمه امين امين شكرا وتسابونا آه، اخي الحبيب محمد عبد المسيح ما تخيلش الاسم محمد ده غالي عليا قد ايه بس مش عشان حد تاني آه، مبروك عليك الخلاص وربنا يستخدمك عشان توري الناس روعه وجمال يسوع المسيح شكرا ليك آه، قدس ابونا دلوقتي هنخش في الحلقه بتاعتنا ايوه آه، اتكلمتنا قدسك في الحلقات السابقة عن الزواج الشرعي وفي من تعدد زوجات وبعدين ملكات يمين زواج متعة وإلى آخره.
الى اخره آه، ووصلنا كمان لحاجة اسمها استعارة الفرج عند السنة والشيعة ممكن قدسك تكلمنا عن بقية أنواع الزواج في الإسلام اه في نوع بقى اسمه وده صدمه آه، يعني كل واحد يربط الحزام قبل ما يسمع الكلام زواج المحارم في جريدة النبأ الوطني في مصر بتاريخ 9 7 سنة 2000 ميلادية وتحت عنوان فتوى شرعية بزواج الأخ من أخته والأب من بنته بالزنا الكلام ده موجود كمان سهل يعني هتقول أنا هجيب منين الجريدة دي لا لا موجود موجود كل حاجة دلوقتي على النت والموقع راح هنشوفه دلوقتي مع بعض على الشاشة وتقدر انك انت تعمل له كليك آه، يطلع على طول آه، لو انت نقلته صح طبعا لو طلع على ال- ال Paltalk بيتعمل copy paste وبعدين بيطلع click يطلع على طول بيقول ايه شوف تمتان الرجل ابنته من زنا المعنى في بطن الشعر معلش نكا- نكاح الرجل ابنته ايوه ترجم بفوق.
معلش عشان ي... عشان ما, ترجم ما يوقفوناش على بالعربي. أنا واحده أتكلم باللاتيني تمتان الرجل ابنته من زنا أو أخته من زنا أو بنت ابنه من زنا أجازه عبد الملك ابن الماجشون وهو قول الشافعي رأى الإمام الشافعي وابن العربي في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم نعم اللي في سوره النساء 23 قالوا ايه قالوا ان هذا الكلام لا يدخل تحت بنته من الزنا لانها ليست بنت له فلا يحرم الزنا بنت ام ولا ام بنت كلام كلام ده يعقل لا تتصور ما انا قلت يربطوا الاحزمه يا حبيبي يعني واحد يزني ويخلف بيت بعد ما يخلف بنت كده وتكبر وتزوغ في عينه قام يتجوزها مش حرام لا ليه يقول لك ما هو دوكا ما كانش جواز كان زنا طب ما ترجموهم قال هو بدل الرجم تعمل له تسهل له المهم وتساؤلي هل هذا معقول أن يزني رجل مع امرأة وينجب منها بنتا ثم يتزوج بنته هذه التي أنجبها من الزنا والشرع يحلل ذلك عجبي
ده شرع ما- مطاط ده آه.
شرع مطاط ما هذا الهراء ما هذا الهراء أيها الأحباء أنها نتيجة لانفلات الغرائز الجنسية نعم.
وعدم القدرة على ضبطها عفريت اسمه الجنس نعم.
ساكن في جسد البشر بدون انضباط
طب قدس ابونا ممكن قدسك تكلمنا عن مفخدة الرضيعة عند الشيعة لأن ده مذهب كبير في الإسلام وبيستمدوا تشريعهم من مصادر الإسلام آه، المعتمد بيها أي القرآن والحديث السنة مم. هي حاجة مخزية أوي نعم حاجة مخزية قوي قوي قوي ويا ريت برضه في الحلقة دي ما يكونش عيال صغيرة موجودين يا جماعة عشان ما يتعثروش يا ريت أصبح الدين دلوقتي موضوع فوق 16 سنة على أي حال تعرضت غادة جمشير في الحلقة اللي أذيعت لها على قناة العربية لأنواع الزواج هذه وانتقدتها بالشدة وركزت على مفاخذة البنات الصغيرات والرضيعات وصورتها على أنها بالفعل جريمة ويا ريت نشوفها دلوقتي على الشاشة مع بعض غادة جمشير وهي بتقول هذا الكلام
عندهم التمتع بالملامسة زين التمتع بالمكعبة التمتع بالصغيرة التمتع بالصغيرة تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفلة اللي عمرها سنتين ثلاث سنين أربع سنين طيب عشان ما ندخل بس في التمتع تفصيلات بالمفاخذة خل اشرح لك شنو هو لا، لا، اشرحي لي التمتع؟ هذه تفضل.
ضد حقوق الطفل هذه يعتبر هذا يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة يعني المت... التم... الت- التمتع بالمفاخذة شنو ذي التمتع بالرضيعة معناته ذي زين الرضيعة يعني كم عمرها طيب، طيب، سنة طيب، سنة بس- ونص أشهر بس- يعني هل يعقل هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة طيب، طيب، رضيعة طيب، بس- بس- وتقولون لي الشريعة الإسلامية أحلت هذه الأمور خل المتعة المسيار شنو معنات المسيار تقول أنا شي أنا سنية وأهاجم الشيعة لا نعم أنا انا أقول اقول لك.
هل- في ناس يقولون زي لا كذا لا لا أنا بقول لك المسيار شنهاو مم.
المسيار شنهاو يعني يتزوج واحدة في بلد ثانية ويروح يسير عليها في الشهر مرة يزورها اسمها متزوجة يعني ممكن هذه النوع من ممكن مش الزيجات بالضروره بالشهر ممكن كل يا كل اخي يوم تركي هذه النوع من الزيجات هذه النوع من الممارسات تحط من كرامة المفاخذة للصغيرة المفاخذة للصغيرة كجريمة جريمة طفلة بنت سنة أو شهور صعب أوي أوي أوي أوي وقالت آه، هي كل المواضيع بتاعت حتى مجامعة الرضيعة جائزة والكلام ده موجود أيضا في تحرير الوسيلة آه، صفحة 241 مسألة رقم 11 احنا بنشكر ربنا انها لم تصمت حتى عندما اراد المذيع ان يصمتها اه لا لا ما اقدرش تصمت طبعا نشكر ربنا صوت الحق اعلى امين وجاء في الموقع اللي هيبان ليكم على السايت اسلامك فتوى دوت نت هذا السؤال واحد بيسال شوفوا يا جماعه طقطق ودانك يا حبيبي اسمع المزيد من المخازي انظر وشوف على المكشوف يا حرام واحد آه، بيقول ايه بعت سؤال لبتوع الفتوى بيقول له انا أت... آه، وانا اتصفح النت وجدت فتوى لهيئه كبار العلماء بالمملكه السعوديه وفيها الاتي من جهه مفاخذه رسول الله مفاخذه رسول الله لخطيبته عائشه فقد كانت في سن السادسة من عمرها ولا تستطيع أن يجامعها لصغر سنها ما تقدرش لد- ودوكا عنده بتاع 51 سنة آه، لذلك كان رسول الله يضع اقرا يا ابني ألف راه به ه. ولا راء عليها سكون اربه اربه يا عيني بين فخذيه طب الحمد لله ان العيال الصغيرين مش فاهمين الكلمه ديت يعني نشكر ربنا.
افتكروها القربه اللي بيشيلها الراجل على ظهره يعني اه يضعه بين فخذيها و
ويدلكه
تن تن تن- تن تن خفيفه اود التوضيح اكتر من من حضرات الافاضل الشيوخ يقولوا لنا ما- ده الراجل اللي بعت بيقول كده اه الراجل اللي بعت للفوتوى بيقول اود التوضيح وجاء رد الاستاذ الدكتور احمد الحجي الكردي في الموقع اللي احنا قلناه هو الاتي نعم وقع ذلك منه معها نعم وقع ذلك منه معها اي بيفسرها اي
مفخذة.
المفخذه نعم بس بقى بيشترط ان هو كان امتى يعني عشان خاطر يبقى حلال بعد العقد العقد الشرعي عليها لا قبله يا سلام هي الفكرة العقد الشرعي يعني تحليل المحرم وتحليل القاذورات والإجرام شيء غريب قوي وجاء في الموقع اللي هيبان دلوقتي على الشاشة آه، كلمة التفخيذ التي وردت في وت- فتوى الانحراف الجنسي للإمام الخميني قدس الله روحه قدس بعد ده كله روحه لا مش روحه آه.
احنا ما فيش روح سره سره اه مش روحه صحيح انا بخلط اشكرك انا بقول انا مغمض معلش.
آه، المفاخذه تعني وضع
القضيب فوق ظاهر ال الفرج دون ال إيلاج
مش حاجات تفوت موضوع كده ده مصيبة سودة و- وإيه
وح وحكه به
حتى إيه يقذف مصايب والخميني يجيز هذه الممارسة الجنسية مع الرضيعة ويعلق الموقع قائلا فأي شذوذ وانحراف جنسي هذا الذي يدعو إليه هذا الفقيه المسلم الورع والمحترم طبعا الموقع السني فبي بينتقد الشيعي طب ما هو كله دين ما كلها شريعة ما كل واحد كل واحد طب قدس أبونا إيه رأيك عن ال- الموضة الجديدة اللي بيسموها الزواج السياحي اه ده نوع جديد بقى ده نوع جديد أيوة ده جه في الموقع اللي هيبان على الشاشة دلوقتي وبيقول أن الزواج السياحي آخر أنواع دعارة أثرياء الخليج مع بنات اليمن ويقول نجد أن الزواج أصبح كالموضات فيه المودرن هذه الأيام فبعد زواج المتعة جاء الزواج العطفي العرفي ثم زواج المسيار فزواج الفرند بعدها جاءت موضة الزواج السياحي السريع وأخيرا آه، زواج ال- الصيف أو المصيف المسمى بالزواج السياحي الذي يتفاوت عمره الزمني بدءا من أسبوعين إلى الشهر والشهر مدة الصيف يعني نعم وإذا تأخر هذا الزواج قد يصل إلى السنة والذي لاقى رواجا كبيرا في الأوساط الخليجية يبدأ الكثير من مواطني دول الخليج العربي بزيارات كثيرة إلى اليمن ورغم أن معظم حالات هذا النوع من الزواج تتم بشكل علني بالنسبة لأقارب وجيران الزوجات إلا أن البعض من المتزوجين يفضلون إبقائها سرية ليتمكنوا من تكرار الزواج مرات عديدة أه دي أنا مش فاهمها قدس أبونا الراجل ولا الست اللي عايزينها سرية عشان الست تتجوز أكتر فيها فلوس أكتر أو الراجل يتجوز أكتر فيها متعة أكتر لا ما هو قال في على الموقع أن الزوجة بالنسبة للزوجة علني عشان أهلها أي ارتبطت براجل أي لكن الراجل اللي جاي من الخليج محدش شايفه فيحت... فيحب انها تكون سريه آه عشان خاطر يقدر يكرر العمليه
طيب آه، أنا مع- مع ال- ال- الجرأة اللي شوية اللي عندي بس مش عارف أقول لقدسك دي إزاي ماذا عن آه، نكاح اليتيمة
بكل أسى وأسف شديد في كتاب السيرة زاد الميعاد لابن القيم نعم الجزء الخامس جواز كذا اليتيمة قبل البلوغ وقضى رسول الله أن اليتيمة تستأمر في نفسها ولا يتم بعد احتلام فدل ذلك على جواز تنتن اليتيم قبل البلوغ وهذا مذهب عائشة وعليه يدل القرآن والسنة وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما وأيد هذا الكلام القرطبي في تفسير سورة النساء جزء ثلاثة موجود في القرطبي سورة النساء وجزء ثلاثة على الآية ثلاثة قصدي أي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فإيه يا ابني؟ أنت حافظ الآية ف- فمس- فان- فانكحوا ما طاب لكم آه.
من النساء مثنى وثلاث فالكلمة ورباع التي قلتها تمتنوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع نعم وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه تمتن اليتيمة قبل البلوغ فهذه جواز اليتيمة مشرع به ومحلل أيضا وقبل ما تبلغ يعني برضو في مصيبة تانية إنها عيلة صغيرة طبعا طيب قدس ابونا انا عارف ان قدسك ب- بتتاذى كتير من المواضيع ديت بس احنا هدفنا هنا توصيل الحقيقه كامله وعاريه للجمهور فمعلش اه، اتحملني شويه ممكن اه، تقول لي عن بحث قدسك اللي عملته عن الجواز الجواز اللواطه بالمراه او نكاح اللواطه بالمراه أيوة جاء في سورة البقرة آية 223 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أن شئتم ايوه مطلق ايوه فقد فهم بعض المفسرين منها حرية استخدام المرأة بأي شكل نعم وجاء في الموقع اللي هيبان دلوقتي على الشاشة تحت عنوان اللواطة بالمرأة جائز فقد قال الخميني في تحرير الوسيلة صفحة 241 مسألة رقم 11 يقول المشهور الأقوى الأقوى ايوه هو جواز وطء الزوجة
دبرا
ما الكلام اللي انت بتقوله ده القبيح انا اسف والعفو يا حبيبي انا مش قصدي انت قصدي اللي قاله وجاء في الموقع التالي ايضا اسلام ويب دوت نت ومن اتى امراه في الموضع المكروه او عمل معها عمل قوم لوط ومن هنا اتى اسم اللواطه فلا حد عليه عند ابي حنيفه رحمه الله الف رحمه يا حلاوة طب- لا حد عليه يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا رب ارحم يا رب يا رب ارحم يا رب هو لا- لا حد عليه لانه لم يط- يط- يطلب بذلك الولد والا كان وجب الحد معلش يا ساتر يا رب طب الله يض... ممكن نضيف آه، ال 16 على ال 16 نوع دول آه، نكاح الحوريات والاولاد المخلدون طبعا طبعا ازاي بقى ده حاجة مهمة قوي ده من ضمن ال- ده اساس آه، م- مواعيد الجنه التنتنات الكبرى يعني اه امال ايه طبعا
آه، جاء ذا كما تعرف في سورة الواقعة آية 17 ل 22 يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين كأم كأمثال اللؤلؤ المكنون إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا وجه في تفسير سنن ابن ماجه في كتاب سنن ابن ماجه كتاب الزهد الزهد قوي حديث 4481 عن أبي أمامة أن رسول الله قال ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل اثنتين وسبعين زوجة اثنتين من الحور العين وسبعون من ميراثه من أهل النار ما منهن واحدة إلا ولها
I'm sorry I- انا مش هقدر اقول
قاف به لام والقاف عليها ضمة شهي يعني عورتها وهو له مصايب مصايب قاذورات يا حرام على اللي بيقرا واللي بيسمع واللي بيعمل يا حرام كلام احنا ما بنقدرش نقوله لا قدام الكبار ولا الصغيرين وجاء في تفسير ابن كثير جزء أربعة من صفحة 68 سيكون في البيت سبعون سريرة فوق في الجنة على كل سرير سبعون حشية أي فراش وعلى كل حشية سبعون زوجة يعني سبعين في سبعين في سبعين متستفين بقى كده اه يعني مرتبين لكل واحد فلما تضرب 70 في 70 في 70 يطلع لك 343 ألف زوجة أي ما يزيد عن ثلث مليون زوجة للواحد يا نهار أبيض ما يخليش الواحد ليه يموت نفسه على شخص يت- ينفجر ينتحر اكيد طبعا
الجماعة اللي بيروحوا ينتحروا في الحروب دي عشان خاطر يوصل للأعداد دي كلها وفي سورة الواقعة 17 إلى 22 يطوف عليهم ولدان مخلدون نعم وقال الأستاذ محمد جلال كشك في كتاب خواطر مسلم في المسألة الجنسية صفحة 214 أن الغلمان في الجنة هم للاستمتاع الجنسي وقال اللي يحرم الإنسان نفسه في الدنيا منه هيشبع منه هناك في الجنة ولا ننسى ما قاله النقشبندي في لقاء هالة سرحان عن المسيار أنه حتى يعني كانت الحلقة عن المسيار لكن نعم.
نتكلم عن الجنة عن حريات الجنة أنه حتى في التراث الديني المكافأة الكبرى للرجل هي المرأة وأضاف قائلا أنا وجهة نظري الشخصية لو ما كانش هناك نسوان في الجنة ما كانش حد صلى ولا دخل الجامع استعمل لفظة نسوان اه اه طبعا اه هنشوفها مع بعض على ال- على الشاشة دلوقتي النقشبندي غير كده طبعا في نقطة مهمة انه حتى في التراث الديني يعني ال- في الاسلام انه هو دائما المكافأة الكبرى للرجل هي المرأة وانا وجهة نظري الشخصية لو ما كانش في نسوان في الجنة ما حدش صلى ما حدش دخل مسجد
شفت كانش في نسوان في الجنة كانش حد. يعني النسوان هو يعني النساء النساء انت اسف انا كنت بتكلم على النسوان بتاع آه معلش هم عاملينهم زي عارف زي آه، ال- التشجيع ايوه التشجيع على كل الله يرحم
طيب آه، احنا اتكلمنا عن مشكلة ال- النكاح او اللي هم بيسموها الزواج ممكن تكلم بيسموه الثاني بس هو اسمه آه، ال- ماشي. آه، ماذا عن مشكلة الطلاق اه دي مشكلة تانية بقى في الإسلام ايوه
آه الحقيقة قد نوقش هذا الموضوع في المواقع على الإنترنت وأثبتوا الآتي بالنسبة لمشاكل الطلاق أولا سهولة الطلاق في الإسلام مشكلة نعم الطلاق في التشريع الإسلامي يقع بمجرد أن ينطق الزوج كلمة الطلاق حتى روح ولو طالق.
بنظار أو ما يدل عليها ولو بالإشارة وعليه يطرد زوجته من البيت ويقع الطلاق في التشريع الإسلامي بدون شهود وبدون أي حماية للزوجة وحقوقها بل إن قول الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاثة يوقع الطلاق بالثلاثة طلقات الثلاثة معا مم.
وفي وقت واحد وعليه فلا يمكن أن ترجع إليه إلا المحل بالمحلل نعم وناقشوا أيضا مساوئ الطلاق قالوا بسبب سهولة الطلاق في التشريع الإسلامي وتطبيقه منذ أكثر من ألف عام أسهم الفقه فيه خراب ملايين البيوت بسبب الطلاق وتشريد ملايين الأطفال بسبب الطلاق وتطليق ملايين الأمهات الزوجات لأدنى خلاف عادي بين الزوجين وبمجرد النطق بكلمة الطلاق أو ما يدل على معناها سواء كان الزوج عابثا أو جدا الكلام اللي انت قلته حتى لو كان بالهزار وناقشوا كمان الأسباب بتاعة الطلاق فواحد ناقشوا الأسباب آه، انتقاص حقوق المرأة والأمثلة كثيرة في تشريع المسلمين منها سبي النساء ده انتقاص في حقوق المرأة سبي النساء والأطفال في المعارك الحربية إعطاء الرجل كل الحقوق في الزواج والطلاق واعتبار المرأة متاع نعم.
للاستمتاع تساؤلي أيها الأحباء وللأفاضل آه، المشايخ أليس في هذا امتهان لحقوق المرأة إذ ليس لها ما للرجل من حقوق في تعدد الزوجات وملكات اليمين والحوريات في الجنة نريد ردا
مين أتسك كمان المشكلة أن عقل اعتاد الإخوة المسلمين الرجال أن هم آه، يت- يحلفوا على طول يعني آه، تعالى كل لا مش واكل و- بالطلاق.
ب- عليا الطلاق لا أنت واكل وبيقع الطلاق في كل مرة ده صحيح.
وبيعيشوا حياتهم الزوجية آه، أدمن من فضلك ناخد الميكروفون دلوقتي ونبتدي بأول مداخلة ورجاء محبة آه، نراعي ال- اللي احنا بنقوله آه، عشان ما نجرحش إخواننا المسلمين
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا آه، فرحه اتفضلي معاكي المايك
آه، شكرا آه، سلام آه، ابونا سلام آه، احمد أهلاً بيك.
مرحبا الحقيقه آه، آه، بالنسبه لزواج اليتيمه اللي في حجر الرجل يعني فعلا آه، صدمه كبيره جدا آه، السؤال اللي انا بساله اليتيمه اللي في حجر الرجل دي تبقى بنته لما آه، آه، يتجوزها بعد ما يتجوزها تقول له يا بابا ولا تقول له يا حبيبي يا جوزي انا مش عارفه آه، ال- الحكايه آه، الحكايه صعبه دلوقتي لازم نشوف حل اريد حلا شكرا جزيلا
أتسابون هو مش كان طلعت فتوى إن الزوجة ما تقولش لجوزها يا بابا ولا هو يقول لها يا ماما اه تحرم عليه اه كانت طلعت فتوى لا الراجل يقول لمراته يا ماما ولا الأو- الست مراته تقول له يا بابا والا يبقى في حرمانيه طبعا فتوى فعموما يعني ما تقولوش حبيبي يا جوزي تقول له اي حاجه تاني
أنا أقول إيه آه، من فضلك المداخلة اللي وراها
شكرا آه، بونا وشكرا احمد اتفضل قول لي وين معاك المايك
السلام ونعمة يا أستاذ بونا ازيك يا أستاذ أحمد أهلا أنا، بيك آه، أهلا بيك أخويا فتحت الحبيب موضوع بيألمني جدا وبيألم كل مرأة عندها آه، بنت أو أخت طفلة آه، بحثنا في القرآن ولقيت الآتي في سورة الأحزاب آه، آية رقم 49 بتقول إيه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحن سراحا جميلا معنى كده ان الست او البنت اللي تتجوز ولا تمس ليس لها شهور عدة دخلنا في سورة الطلاق آية رقم أربعة وهي دي هنا المشكلة بتقول واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم فإن ارتبتم فإن عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولا- وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له أمرا يسرا آه، بحثنا في اللائي لم يحضن اتفق جميع المفسرين من الشيعة والسنة هم الأطفال نعم اللائي لم يبلغن سن المحيض نعم معنى كده ان الطفلة تزوجت وهي بنت اربع سنين ثلاث سنين خمس سنين أي وطلقت وسوف تنكح مرة اخرى او ستتزوج مرة اخرى فلها شهور عدة قبل ان تبلغ سن المحيض اين الرحمة بالنسبة للاطفال ولما تسأل يقول لك مفيش حد دلوقتي بيتجوز طفلة لأن القانون الوضعي أرحم على الأطفال من قانون الله وقانون الإسلام نعم أين عقول المسلمين هل أنا فاهم كده صح رجعت لصحيح البخاري لقيت برضو نفس الكلام موجود بالظبط كل التفاسير اتفقت على ان يحل زواج الطفلة اذا كانت قادرة على آه، سوري يعني العلاج واذا طلقت فلها لها شهور عدة مرة اخرى يعني انا مفيش واحدة ام قاعدة قاعدة قدام التلفزيون وسامع كلام الله شكرا يا أستاذ منى الحقيقة كلام بيوجعني وبيوجع كل إنسان حر في أي بلد متقدمة لا يمكن رجل أن يضع يده على امرأة فدي جريمة شكرا يا أستاذ صابون
هو الحقيقة كمان يا أخي أنه آه، إن لم تستطع احتمال الإيلاج فيرد مهرها بس آه، قلت سابونا علق لنا على الموضوع دوت ده انت في ايه قوي يعني آه، شوف يا عزيزي آه، وكم من مساوئ نكتشف وعشان كده احنا بنعري الحقائق دي قدام احبائنا المسلمين اللي احنا بنحبهم من كل قلوبنا بالتاكيد في بعض الناس هيتذمتوا ويشتموا ويتعصبوا ويعملوا ما يمكن عمله اتفضل يا سي جي 1 معاك المايك
بتكلميني ولا ايه آه، ما كان- ما كانوش واخدين المايك اتفضل
ف ففي احنا بنكشف الامور ديت لاجل الاحباء المسلمين البعض هيتعصب لكن البعض هيفكر والعاقلون كثيرون جدا النهارده بين المسلمين اللي بيفكروا بصرف النظر عن الدين موروث ولا مش موروث لكن ده حياته الابديه ما حدش مسؤول عنها غير هو هو ماشي صح ولا غلط فكشف هذه الامور بنتركها ليهم عشان يدرسوها احنا ما بنقولش راينا ما بنقولش ان ده صح وده غلط لكن بنقول يا جماعه شوفوا واحكموا ودوروا بنفسكم واعرفوا طريق خلاصكم فين لا اكثر ولا اقل وطبعا الكلام اللي انت بتقوله حضرتك كلام صعب يصعب على الكافر آه، والبنت الصغيرة ذنبها ايه تتاخد من راجل لراجل ذنبها انها طلعت بنت وكل الحقوق للرجل يتصرف فيهم زي كأنه بيتعامل مع بهايم شيء غريب احنا بنضع هذه الامور كلها قدام المشاهد عشان خاطر يفكر بعقلانية ومنطق شكرا جزيلا يا أولوي آه، شكرا سابونا آه، أحبائي احنا بنعتذر على العطل الفني اللي حصل آه، من شوية آه، لكن انتوا عارفين احنا على الهوا آه، مع البال توك فالحاجات ديت واردة قد سابونا ل- للأسف دلوقتي مفيش وقت كفاية إننا ناخد مداخلة تانية فأحسن إننا نستثمر الوقت اللي موجود في مداخلة روحية وقدسك بتدينا تأملك في الكتاب المقدس عن موضوع الاستنارة آمين آمين نتكلم معنا أيها الأحباء من خلال وصية الله آه، الوصية نور والشريعة آه، الوصية مصباح والشريعة نور فبتنور لنا طريقنا آه، ناتي أحبائي إلى اختبار واحد من الكتاب المقدس الله أنار طريقه فعرف الحق في سفر في في سفر أعمال الرسل إصحاح تسعة ومن الآية واحد وأما شاول فهو فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات المسيحية حتى إذا وجد أناسا من الطريق طريق المسيحي رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم عشان يحاكموه من معايا محاكمة المسيحيين آه.
وفي ذهابه إلى دمشق حدث أنه اقترب من المدينة دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني فقال من أنت يا سيد فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهده صعب عليك أن ترفس مناخس فقام فقال وهو مرتعد متحير يا رب ماذا تريد أن أفعل فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل نعم مثال رائع جدا لإشراقة النور في حياة إنسان شاول ده في الإصحاح اللي قبل كده كان مسك واحد مسيحي رأس كبيرة اسمه استفانوس نعم
واستصدر حكم بإعدامه رجما نعم وراحوا يرجموه في الساحة نعم فهو كان واقف رئيس لعملية الرجم نعم
وشاهد عليها لكن انشد قوي ل- اللي بيترجم ده استفانوس وهو بكل هدوء واقف وهو بيترجم فيقول إني أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالس عن يمين العظمة وبعدين يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية مش ممكن شيء غريب مش ممكن طبعا.
طبعا. استحالة طبعا. إنسان بيتعذب وبيترجم ويبقى رايق قوي بالشكل ده وبيطلب من أجل الذين يرجموه شاول مخه ابتدى يفكر يا ترى الناس دول على حق ولا على غلط طب انا بقتلهم طب طب ازاي هو بيحصل من الناس كده واتجه لربنا يا رب عرفني الحقيقه الناس دول على صح ولا غلط انا على صح ولا على غلط كان يهودي متعصب طبعا
فبينما هو مشغول بالفكرة وبيصلي وماشي في الطريق الله أبرق بالنور حوله وقال له شاول شاول ناداه باسمه قال له مين؟ قال له أنا يسوع اللي أنت بتضطهده يا رؤية ظهر له الحق نعم جاءت الاستجابة نعم الله نور حياته نور قلبه نور فكره قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل أؤمر أنا تحت أمرك نعم.
أنا تحت أمرك قال له روح للناس اللي هيعرفوك تعمل إيه وتخلي إيه نفس القصة بتتكرر باستمرار النهاردة أنت بتتشغل بالموضوع وبتصلي تقول له يا رب نور طريقي عرفني فين الحق وفين الصح وفين الغلط والله لن يمكن لا يمكن أن يتركك لابد أن يظهر بالنور ويبرق النور حولك ويشرق النور في قلبك ليريك الطريق وربما يرشدك إلى حد يعرفك السكة أو للكتاب المقدس يكلمك من خلال آياته وعندئذ عندما يشرق النور في قلبك تسلم بالكامل ليه وتقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل وهو هيقول لك كل شيء من خلال كلمة ربنا الحية والفعالة والنور الله يباركك ويكون وياك ويوصلك للنور الحقيقي آمين امين شكرا يا قدس ابونا احنا بنشكر قدس ابونا زكريا على الموضوعات اللي بيقدمها لنا وعلى التاملات الروحيه اللي بترفعنا جوه عرش النعمة احبائي المشاهدين لو عايزين تعرفوا اكتر خشوا على ال website بتاعنا حوار الحق dot com وهتلاقوا فيه كل الحلقات هتلاقوا فيه كل المواضيع وهتسمعوا فيه اختبارات رائعة عن عمل رب المجد يسوع المسيح في حياة كل المنتصرين المتنصرين اللي انتقلوا من الظلمة إلى النور احنا مش عايزين نزود المتاعب على اخواننا المسلمين بس بنطلب منهم حاجة واحدة بس ارجوكم تفكروا شوفوا واسالوا ما تاخدوش ما تاخدوش كلامنا كده روحوا انتوا هاتوا الكتب كل حاجه موجوده على الانترنت روحوا على المكتبات الاسلاميه بتاعتكم واشتروا الكتب واسالوا عشان تعرفوا اسالوا المشايخ وما تمشوش لما يقولوا لكم لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسيئكم اطلبوا انكم تعرفوا حتى اطلبوا الاساء المهم اسالوا والى اللقاء آمين